من له أذنان للسامع فان المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنود الثالث في تاريخ الكنيسة العظة العشرون عن القديس يوحنا ذهبي الفم
ما يقوله الروح للكنائس
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الوحداني انا عايز آه، ادرسكم بنعمه ربنا آه، الشخصيات الهامه في التاريخ من اول عصور الاباء الى يومنا هذا اكلمكم النهارده بنعمه ربنا على القديس يوحنا ذهبي الفم القديس يوحنا ذهبي الفم عاش في القرن الرابع وتنيح في بداية القرن الخامس عن عمر 63 سنة ولد سنة 344 في انطاكيا وكانت انطاكيا من أعظم دول الشرق ولو أنها لم تكن عاصمة الإمبراطورية لم يتعمد في صغره اتعمد سنة 370 كان عمره 26 سنة رسم كاهنا سنة 386 وكان عمره 42 سنة لأنه هرب من الكهنوت وكان بيشعر انه غير مستحق للرتبه الكهنوتيه تسم عمره 42 سنه كان كان صديقا للقديس باسيليوس الكبير صداقه حميمه جدا جدا جدا ودرس معا على الفيلسوف ليبانوس وايضا درس الكتاب المقدس معا وفي وقت الرسامة آه، القديس باسيليوس نصح انه يترسم وجاي ساعة الرسامة اترسم باسيليوس وهو اختفى وهرب ولما عاتبه أصدر كتابه المشهور عن الكهنوت كتاب الكهنوت للقديس يوحنا ذهبي الفم يتكلم فيه عن سمو هذه الرتبة والكتاب عبارة عن مناظرة بينه وبين صديقه في هذا المجال تبقوا تقروه هو مترجم إلى اللغة العربية ويمكنكم قراءته القديس يوحنا ذهبي الفم نال شهرته ولقبه كذهبي الفم في انطاكيا قبل أن يصير بطريركا لإعجاب الناس الشديد بعلمه وفصاحته ورقة أسلوبه صار بطريركا لإنطاكيا القسطنطينية وعمر وسنة 398 وكان عمره 54 سنة لم يقضي في عمله البطريركي سوى ست سنوات ثم نفي سنة 404 إلى بعض بلاد القوقاز في أرمينيا بقي في النفي ثلاث سنوات وتوفي أو تنيح سنة 407 أدي فكرة عن ال- السنوات التاريخية في حياته القديس يوحنا ذهبي الفم تيتم من والده في طفولته امه القديسه انثوزه كانت قديسه وتقيه وغنيه وللاسف الشديد لم تعش مع زوجها سيكوندوس غير سنتين اتنين وتوفي الرجل وترك لها يوحنا وهي عكفت على تربيته وقضت بقيه حياتها في العنايه به يعني لم تتزوج بعد ترملها مع انها ما عاشتش في الزواج غير سنتين اهتمت به وكالعاده في ذلك الزمان كان التعليم يتلقاه أصحاب الشخصيات الكبيرة من الأسر الكبيرة على يد بعض الفلاسفة المشهورين في ذلك الزمان فتعلم هو والقديس باسيليوس على يد الفيلسوف ليبانوس من أشهر الفلاسفة ساعتها وكان يحب الشعر والموسيقى بالإضافة إلى دراسة الفلسفة وإلى دراسة القانون وتخرج لكي يكون محاميا ولكنه تأثر بصديقه باسيليوس تأثيرا تأثرا كبيرا وكان يدرسان الكتاب المقدس معا ويعتكفان في عزلة عن باقي الطلاب واستمرت المحبة بينهما وبينهما وبين الأسقف ميلاتيوس أسقف إنطاكيا في ذلك الحين عزم على الرهبنة ولكن والدت والدته أمه توسلت إليه بعبارات مؤثرة جدا قالت له يا ابني لا تجعلني أترمل مرتين ببعدك عني انتظر إلى أن أموت وأنا في سن يعني كبرت وبعد كده تذهب إلى حيث تشاء وتأثر يوحنا بكلام أمه فامتنع عن الرهبنه إلى أن توفيت الفترة الأولى من حياته هي فترة الدراسة والإعداد الفترة الثانية من حياته فترة الرهبنة التعبد النسك في جبل قريب من أنطاكيا حيث قضى سنتين في مغارة وكان يدرس الكتاب وكان يحب الطبيعة جدا وكان يقوده حب الطبيعة إلى حب الله إلى الصلاة ولكن نتيجة النسك الشديد ضعفت صحته جدا وضعف صحته استمر معه بقية حياته فرجع من مغارته إلى أنطاكيا حيث رسم شماسا يعني هو اعتذر عن الكهنوت وبعدين آخر ما وصل إليه إنه اترسم إيه؟ شماس وحتى رسمته شماس كان يشعر أنه لا يستحقه في رسمته شماس اهتم بالفقراء والمساكين والمحتاجين وقعد مدة في هذا الوضع ثم الأسقف فلابيانوس بعد نياحة الأسقف ميلاتيوس رسمه كاهنا بالإلحاح وبالأمر قيل إن الأسقف فلابيانوس ظهر له ملاك وأمره برسامة يوحنا كاهنا وقيل إنه أثناء رسامته كاهنا ظهرت حمامة بيضاء فوق رأسه أثناء عملية الرسم بعد كده يبدأ الكاهن يوحنا بالعمل في انطاكيا وبخاصة في الوعظ لأن الأسقف كان كتشاخ وعهد إليه بالتعليم وبعمقه في التعليم وبفصاحته أخذ لقب ذهبي الفم يبقى هو أخذ لقب ذهبي الفم وهو قس انطاكيا وليس وهو بطريرك وكان وهو كاهن يعز في يومي السبت والأحد وفي كل أيام الصوم الكبير وغالبية كتبه المعروفة حاليا واللي موجودة في المكتبات واللي تعمل إثراء لمادة البترولوجي هي عبارة عن عظاته وبخاصة أيام أن كان كاهنا أول كتاب أصدره كتاب الكهنوت وبعدين العظات عظات القديس يوحنا ذهبي الفم يعتبر ذهبي الفم من أشهر وعاظ الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية ومن أشهر مفسري الكنيسة الجامعة وبخاصة في تفسير العهد الجديد فسر إنجيل القديس متى وفسر إنجيل القديس يوحنا وفسر أعمال الرسل وفسر رسائل بولس الأربعة عشر تفسير ذهبي الفم يخلط فيه بين التفسير والوعظ بين التفسير ايه والوعظ يعني مثال لكده وهو بيفسر الاصحاح الاول من انجيل متى في سلسله الانساب يقول امامنا سؤال لماذا في سلسله الانساب لم تذكر النساء القديسات زي سارة ورفقة وراحيل بينما ذكرت نساء زانيات مثل راحاب وثامار وامرأة غريبة مثل راعوس فقال من ناحية التفسير الله أراد أن يري لهم أن اليهود المفتخرين بأصلهم وأنهم أولاد ابراهيم الى اخره ان فيهم العنصر النجس الزاني او العنصر الغريب فيهم لكي لا يفتخروا بانسابهم ورى لهم الاخطاء لكي لا يفتخروا ايه بانسابهم واذا بيوحنا ذهبي الفم يوصل للنقطه دي وعظه طويله عن التواضع وعن البعد عن المجد الباطل وعن عدم الافتخار فتجد التفسير مخلوط بالوعظ اللي عايز ياخد منه التفسير خالص يخلص التفسير من الوعظ لكن ده اسلوبه ده ايه اسلوبه القديس يوحنا ذهبي الفم واجه اخطاء عصره من بقايا الوثنية لأن ما كانتش انتهت برضو في النصف الثاني من القرن الرابع وأخطاء عصره من الملاهي ومن البذخ ومن الزينة ومن التهود ووبخ كثيرا ومع ذلك فإن إعجاب الناس ومحبتهم ليه كانت موجوده وربما سببت له حسد الاخرين في الوشايه ضده وفي الكلام شهره القس يوحنا واعظ انطاكيا وكاهنها طبقت الافاق في انحاء الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه وفي وقت من الاوقات نائب الملك وهو معجب بيوحنا آه، زار الانطاكية وأخذه بحيلة كان الكرسي القسط- القسطنطينية كان فاضي قال له أنا عايزك في موضوع خاص تركب معايا في العربة بتاعته ومن العربة بتاعته وداها على البيت وبعدين سلمه للجنود والجنود قيدوه وودوه لأنطاكية واترسم آه، ودوه للقسطنطينية أنا آسف واترسم اسقفا للقسطنطينيه يعني بطريركا للقسطنطينيه وده بدا الجزء الاخير من حياته آه، اترسم بطريركا سنة 398 عمره 54 سنة اشتهر بتواضعه بمحبته لشعبه بعمقه في الوعظ والتعليم ب... على الرغم من التواضع كان شديدا في التوبيخ و... وتأنيب الناس على أخطاء آه، ذلك العصر يعني ولكنه كان في نفس الوقت رجلا متقشفا في حياته بسيطا في حياته يقاسي المرض يعني آه، كان وصل سنه في الجزء الثاني من الخمسينات في عمره وكان يتعب من البرد دايما الناس لما يكبروا في السن يتعبوا من البرد لأن ما تبقاش الحرارة في جسدهم قوية زي الشباب وكان برضه يحب الوحدة ويلازم غرفته ويحضر عظاته وما كانش ينام أزيد من ثلاث أربع ساعات في الليل وكان يصوم إلى قرب المساء وأيضا كان يهتم اهتماما كبيرا بالفقراء لدرجة أنه باع الأثاث السمين الموجود في البطريركية لكي يعطي ثمنه للفقراء وكان يراقب مرتبات الكهنة الذين يبالغون في الثراء لكي يأخذ أموالا للفقراء وفي نفس الوقت اللي ثقة الناس به أتته تبرعات كثيرة استطاع أن يؤسس بعض المؤسسات الخيرية ويبني بعض المستشفيات وينتدب أطباء لمعالجة المرضى وأيضا يزيد عدد الملاجئ اللي موجودة يعني مشي في الناحية الاجتماعية فكان يتميز بالناحية النسكية والبساطة يتميز بالتعليم العميق يتميز بمحبة الفقراء يتميز بالغير المقدسة التي تجعله يوبخ كثيرا مهما كان الشخص اللي بيوبخه اختلف مع البابا توفيلس بطريرك الإسكندرية 23 بسبب قبوله الأخوة الطوال اللي كانوا من محبي أوريجانوس وكان البابا الإسكندري ضد أوريجانوس فطرد هؤلاء الأخوة فقبلهم يوحنا ذهبي الفم اعتبر أن قبولهم إهانة ليه اختلفوا مع بعض الإمبراطور أركاديوس عزل ذهبي الفم ولكن كانت قد حدثت زلزلة في البلاد فالإمبراطورة أو الملكة إفدوكيا اعتبرت ده غضب من الرعد فرجعوا ذهبي الفم على الرغم من إرجاعه لذهبي الفم إلا أنه لم يمتنع عن توبيخ الملكة سواء في عظمتها الزائدة أو التمثال الذي أقيم لها خارج كنيسة أجية صوفية الكبيرة أو ظلمها لبعض الأرامل لدرجة إن في مرة من المرات كان جاية الكنيسة فمنعها من دخول الكنيسة قالوا له جاية الملكة خرج بره قال لها لا يجوز أن تدخلي الكنيسة لأنك امرأة ظالمة حاول أحد الجنود أن يعتدي عليه فوقفت يد هذا الجندي فمشيت الملكة لكن سوء التفاهم بسبب توبيخه للأخطاء اشتد آه، بدأت الملكة تتآمر عليه ناس كتير ابتدوا يتآمروا عليه أساء إلى الملكة قوله في يوم من الأيام إن هو ذا الملكة تفعل كما حدث في القديم وتطلب رأس يوحنا على طبق المسائل دي كلها أدت إلى نفيه مرة ثانية فنفي إلى بلاد القوقاز في أرمينيا سنة 404 وعومل هناك أشر معاملة سواء من المتآمرين عليه أو من الحراس أو من بعض رجال الدين الذين كان قد عاقبهم لأخطائهم ولكنه في منفاه حاول اكتساب الشعب البسيط الذي يعيش في تلك المناطق ثم أصيب بمرض ونقل إلى منفى آخر وكان الطريق وعرا وصعبا وصحته لا, لا تحتمل فمات في الطريق من التعب ومن الحزن سنة 407 بركته فلتكن مع جميعنا آمين لكنه على الرغم من موته ترك لنا تلك الكنوز الكثيرة في تعاليمه في تفسيره في تأملاته في لاهوتياته السليمة الأرثوذكسية ومات يعني سنه مش كبير يعني عبارة عن 63 سنة منهم في البطريركية في عمل البطريركية ست سنوات وثلاث سنوات في النفي وأهم عمره عمره ككاهن انطاكية في الوعظ والتعليم اتفضلوا نصلي